جايين الدنيا ما نعرفني ولا رايحين فين ولا عايزين ايه جايين الدنيا ما نعرفني ولا رايحين فين ولا عايزين ايه مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خد لياليا حجم وقمر فيها وفيه زي ما رمشك خد لياليا حجم وقمر فيها وفيه وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه من غير ليه عارف ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك جايين الدنيا ما نعرفني ولا رايحين فين ولا عايزين ايه جايين الدنيا الدنيا من يعرف لي ولا ريح فيه ولا عين ايه مشاوير مشاوير مرسوما خطوينا نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسوما خطوينا نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خد لياليا حكم القمر فيها وفيها المرمشك خد لياليها وحكم وقمر فيها وفيه وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليك من غير ليك عارف ليك من غير ليك من غير ليك آه يا حبيبي بحبك جالي زماني رماني رماني في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني قالي زماني رماني رماني في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني بحر عينيك يا حبيبي غالي بحر عينيك يا حبيبي غالي لكن في أحلى ليالي زماني قالي زماني رماني رماني بحر عينيك ونساني وقال لي انساني بحر عليك يا حبيبي غالي بحر عليك يا حبيبي غالي لكن في أحلى ليالي زماني تهت ونايم دنيتي مني دنيتي مني دنيتي مني بين أفراحي وبين أشكالي وتهت وتاهت دنيتي مني آه، دنيتي مني بين أفراحي وبين أشكالي ودنيتي غنوة لا دنيتي لا دنيتي غنوة لا دنيتي لا لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي غنوة لا دنيتي لا لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي حبك دنيتي حبك حاجة حسسها حاجة لمسها حاجة حاسسها لمسها شايفها لكن ولا أوصاف ولا أوصاف ولا أوصاف توصفها واحلم لو غمضت عيني احلام حلوه كتير ورديه في عيون وخدود وشفايف بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا واحلم لو غمضت عينيا أحلام حلوة كتير وردية في عيون وخدود وشفايف بتطير بيا فوق لياليا بتطير بيا فوق فوق لياليا أما بشوفك أنا أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوفك أنا أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام وأما بشوف أنا أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي عيني صغرت الدنيا ورمشة حضر السحر ونام حضر السحر ونام حضر السحر ونام أما بشوفك أنا أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوفك أنا أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي عينيك صغرت الدنيا ورمشك حضن السحر ونام ورمشك حضن السحر ونام ونام رمشك حضن السحر ونام وده ليك وده ليك يا ترى يجرى للي جرى وده ليك يا ترى يجرى للي جرى وده ليك يا ترى يجرى للي جرى واما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من فرحة جت على بالي جت على بالي إلا وحبك فرحالي وأما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشكر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك إلا وحبك فرحني وزي ما جينا جي- جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشة خد لياليها وحكموا قمر فيها وبين زي ما رمشة خد لياليها وحكموا قمر فيها وفيها ولقيت بيتي بقعد الغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت بيتي بقعد الغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت روحي بحضن قلبك بحلم واصحى واعيش على حبك حتى بعيد عذابي بحبك عارف ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه يا حبيبي بحبك حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيك بإيدك قمري أشعرك بيك من إيدك قمر حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدة تنهيدة في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه ما خليك تقول يا فرحة تمهدي وتمهدي لي فرحك مهلي وتمهلي وتمهلي ده المبتلي بالحب مهما تهنى مهما تهنى برضه برضه مبتلي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيدي بإيدك قمري أشعرك بيدي بإيدك قمري حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدك تنهيدك في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه ما خليك تقول يا فرحة تمهلي وتمهلي وتمهلي تقول يا فرحة تمهلي وتمهلي وتمهلي ده المبتلي بالحب مهما تهنى مهما تهنى برضه برضه مبتلي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بقيت عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي لكن هنا تنهيدك تنهيدة تنهيدة في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه باخدي تقول يا فرحة مهلي وتمهلي وتمهلي تقول يا فرحة تمهلي وتمهلي وتمهلي ده المبتلي بالحب مهما تنهى مهما تنهى برضو برضو مبتلي خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح دليل جميل خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح دليل جميل خايف لبكرة يجينا تاخدنا من دانينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من دانينا سكة عذاب ده فيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا راكب لبكرة يجينا تاخدنا من دانينا راكب لبكرة يجينا تاخدنا من لالينا سكة عذاب ده فيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب تهفي أحباب تهفي أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب ده في أحباب آه آه، آه أحباب كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف آه عارف عارف عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف عارف سر عذابي وحردنا ايه يا حبيبي علشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع بعديها عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحرقي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحرقي ده ايه يا حبيبي علشان انت الروح دي الدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع بعديها وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خلاك ليا وحكى وقمر فيها وفيها زي ما رمشك خلاك ليا وحكى وقمر فيها وفيها ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك لك وعيونك ضيقة ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه ليه ليه عارف ليه ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي أداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعدوا مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعدوا مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يقسى ويمسح بابه واكون حر ولادي نرجع تاني تاني نقف على بابه مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يقساوي يتسحبه بعد ما كنا حر ولادي نرجع تاني نوقف نوقف على بابه مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني لحبك يوم من الأيام من الأيام يبعتون مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يسوي سحبابه بعد ما كنا حب وليلة نرجع تاني نبقى نقف على بابه روح يا حضني روح روح يا حضني روح روح يا حضني وهتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزمانا ويا حضني قول لي منين بقى حنينا روح يا حضني روح روح يا حضني اوعى تقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزماننا ويا حضني قول لي مين بقى حنينا على بيتنا الحب النجوم متجمعة على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على بيتنا الحب النجوم متجمعة على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على كل شباك ألف شمعة مولعة مولعة ويا حسني قولي منين بقى حكي ده روح يا حسني روح آه روح يا حسني روح آه روح يا حسني وهتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزمانا ويا حسني قول لي مين بقى حنينا روح يا حسني روح روح يا حسني اوعى تقرب منينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزماننا ويا حسني قول لي مين بقى حنينا يا عيون قلبي يا احلى عيون يلا نعيش وكفايه غنون يا عيون قلبي يا احلى عيون يلا نعيش وكفايه غنون يلا نخلي عمرنا كله كله كله ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة بعيدة بعيدة عن الحرمان عن الأحزان عن الحرمان وعن الأوهام يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يلا نخلي عمرنا كله كله كله ليلة ليلة ليلة ليلة عن الحرمان وعن الأغلال